على الطريق ماشيين فرحة بصادق آمين صورة من هدي الأولين ناخد منهم أمل ووصانا بدنيا ودين يا رحمة للعالمين فرض عليا ودين أسعى لك بالعمل انت الكريم يا رب يا غفير الذنوب اشرح صدورنا يا رب املا بالخير القلوب اشملنا برحمتك يا رحمن والعاصي باذنك يتوب يا الله
كل عمل عظيم في بدايته كان فكرة صغيرة وكل فكرة صغيرة كانت قبل كده حلم كبير حلم ان انت تكون احسن ان انت تكون افضل ان انت تقدم حاجة لنفسك او للمجتمع اللي انت عايش فيه بس في ناس ما بتحلمش ما بيحلموش حتى ان هم يقدموا حاجة للمجتمع ولا حتى لنفسهم ومسميين ده اسمه رضا وبصراحة ده مستحيل يكون رضا ولو سلمنا جدلا ان ده اسمه رضا يبقى ده النوع المذموم للرضا ولو حكمنا الصحابة على الموضوع ده وشفنا هم عندهم الرضا ده ولا لا هتلاقي الموضوع عجيب قوي هتلاقي ان ابو بكر الصديق ما كانش راضي الا ان هو يدخل الجنه من ابواب الجنه الثمانيه وهتلاقي ان عمر بن الخطاب ما كانش راضي ان هو يكون مسلم عادي لا كان لازم يكون الفاروق ويفصل بين الحق والباطل وهتلاقي عثمان بن عفان برضه ما كانش راضي ان هو يكون منفق عادي لا عثمان بن عفان كان عايز يكون احسن منفق كان بيجهز الجيوش لحد ما بقى اسمه عثمان الخير عشان كده انا جاي اقول لك النهارده اياك تكون راضي اياك تكون راضي ان حد يسبقك لله عز وجل اياك تكون راضي ان حد يسبقك للجنه ما ينفعش ما ينفعش واحد ياخد خطوه للجنه انت ما خدتهاش ما ينفعش واحد ياخد خطوه في الطريق الى الله عز وجل وربنا يحبه اكتر منك اوعى ترضى بده اوعى ترضى بالدنيه في دينك اوعى ترضى ان انت تكون في الصفوف ورا خالص ما ترضاش انت ما بترضاش باي حاجه في دنياك ما بترضاش باي حاجه في الدنيا اللي انت عايش فيها دي من لبس او اكل او شرب دايما بنبقى عايزين احسن حاجه ولازم برضه في الاخره نكون عايزين احسن حاجه وعشان كده انا جاي النهارده وجايب معايا صحابي جميل قوي وصورته جميله قوي الصحابي ده بالمناسبه ما كانش راضي ما كانش راضي خالص الا ان هو يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه الصحابي ده ربيعه بن كعب صورة من هدي الأولين ناخد منهم أمل ربيعة بن كعب الأسلمي من يوم ما أسلم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه وتفرغ لخدمته وكان فقير جدا من أهل الصفة وعرف بعلو الهمة والطموح وكثرة الصلاة ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل الناس بمكان جانب المدينة حتى مات
صورة من هدي الأولين ناخد منهم أمل صورة النهاردة صورة جميلة جدا وبتبعث في كل واحد فينا الأمل والحماس النبي صلى الله عليه وسلم كان متعود إن أي حد يعمل له أي حاجة أي خدمة إن هو يجازيه حاجة أحسن منها فكان للنبي صلى الله عليه وسلم خادم اسمه ربيعة بن كعب فالخادم ده طبعا بيعمل حاجات كتير جدا للنبي صلى الله عليه وسلم وفي يوم النبي صلى الله عليه وسلم شافه فناداه قال يا ربيعة بن كعب فجاءه ربيعة وقال لبيك يا رسول الله قال سلني عن شيء أعطيه لك قل لي حاجة أنت عايزها أن أنا أديها لك فربيعة بن كعب طبعا أول ما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم حاجة أطلبها منك خلاص ممتاز هطلب بقى حاجة كويسة جدا بس مش عايز أكون متسرع فقال يا رسول الله أمهلني أمهلني حتى أنظر ماذا أريد ثم أعلمك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس خلاص مش اقعد فكر وبقول لي انت عايز ايه في الاخر ربيعة بيقول فحدثتني نفسي أن أطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أمور الدنيا أطلب منه حاجة من أمور الدنيا مثلا فلوس آه دار مال أي حاجة أي حاجة أن أنا أغتني بها وأتزوج بها ثم قلت لنفسي تبا لك يا ربيعة إيه اللي أنت بتقوله ده يا ربيعة إن الله عز وجل قد ضمن لك رزقك فاطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أمرا من أمور الآخرة ثم قابل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ها ماذا تقول يا ربيعة؟ إيه إيه عرفت خلاص فكرت في حاجة؟ فقال ربيعة أسألك مرافقتك في الجنة أنا عايز أكون رفيقك في الجنة يا رسول الله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أوصاك بهذا؟ مين اللي قالك على دي ربيعة؟ أنت جبتها إزاي؟ فقال له ربيعة لا أحد محدش قال لي والله فقال له صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود سورة ربيعة سورة جميلة جدا وفيها فوائد كتيرة قوي منها مثلا عدم استعجال ربيعة ربيعة ايه اللي حصل؟ هو شايف فرصة جميلة جدا جت قدامه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له اطلب طلب معين اطلب طلب وانا هنفذه لك وما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال يبقى اكيد هيوفي طبعا طب يعمل ايه؟ خلاص يقوم طالب على طول لا ربيعة طلع ذكي جدا ربيعة عارف بجد ازاي يستخدم هذه الفرصة عارف ازاي يستغلها عارف ازاي ياخدها وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم طب بقى ما دام استنى بقى ما دام الموضوع كده استنى عليا شويه افكر واوصل لحاجه وابقى ارد عليك هي كده ان اي فرصه تجيلك ما تبقاش مستعجل استنى عليها شويه اصبر خد الفرصه وروح وفكر استشير استشير الناس استشير اصحاب الخبرات يا جماعه والله ساعات ناس كتير جدا بتجيلها فرص وبتضيع منها بسبب ان هي استعجلت حبت تاكلها بدري حبت تعملها بدري فلما عملتها بدري باظت منها خلاص ضاعت الفرصه وكان ممكن تبقى احسن من كده بكتير وكان ممكن تستغل اكتر من كده بكتير عايزين والله نتعلم من ربيع الموضوع ده ان انت ما تكونش عجول خليك تأنى تأنى ومش معنى ان انت تتأنى ان انت تنام في الخط لا تأنى بس بعقل تأنى وانت بتتأنى بتكون بتفكر بتخطط عشان خاطر توصل لهدف ربيعة بن كعب لما جات له الفرصة هو عنده هدف هو نفسه يدخل الجنة اه على فكرة وهو قال هو نفسه يتجوز ونفسه برضه ان هو يتغني يعني هو قال الكلام ده بس ربيعة كان عنده حاجة مهمة جدا هو خطط اتأنى فلما قال لك ايه قال لك لا انا افكر كده كويس انا الجنة هي اللي اهم ليه عشان خاطر الدنيا مش مهمه لا هي مهمه برضه بس ربنا سبحانه وتعالى ضمان لي الرزق ده خلاص انا مش هعمل كده انا مش هطلب الحاجه في الدنيا خلاص ربنا هو كده كده مضمون انما انا اطلب ايه اطلب بتاع الاخره عشان خاطر كده مهم جدا كل واحد فينا تعرض عليه اي فرصه او تعرض عليه اي حاجه ممكن يوصل بيها لمكسب معين ان هو ياخدها بالراحه ويخطط لها كويس عشان خاطر يوصل للهدف اللي هو عايزه تاني حاجة لازم نتعلمها من ربيعة رضي الله عنه وأرضاه إن ربيعة آثر الآخرة على الدنيا ربيعة فعلا شاف الدنيا قدامه والآخرة قدامه اختار أنه اختار حاجة من النبي صلى الله عليه وسلم تعني إن أنا أتغني وإن أنا أتجوز وهو كمل نص ديني وأتزوج ويبقى ليا تجارة وما مدش إيدي لحد وخلاص أودع الفقر بقى زي ما بيقولوا ولا اختار حاجة من الآخرة تخلي النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لي مثلا عند ربنا فأدخل الجنة وأكون في منزلة عالية وأمشي للجنة بشكل أسرع اختار دي ولا دي وفضل يفكر فعلا ربيعه ما كانش الموضوع سهل بالنسبه له لا كانت فرصه قدام ربيعه كويسه جدا وربيعه ما ضيعهاش فكر فيها بتأني ووصل في الاخر ان هو فعلا لا لا يا ربيعه انت لازم تختار الاخره دنيا ايه دنيا ايه انت ربنا سبحانه وتعالى ضامن رزقك وهو ده اللي انا بقوله يا جماعه ان احنا عايزين نتعلم قوي من ربيعه رضي الله عنه الموضوع ده ان احنا لو في حاجه فعلا هيبقى في تضحيه وهضحي بحاجه من الدنيا او حاجه للاخره لا اوعى تضحي بدينك اوعى تضحي بالحسنات دايما ضحي بالدنيا الله عز وجل يقول في القرآن كلا نمد هؤلاء وهؤلاء كله بياخدوا الدنيا يا جماعة والله الدنيا دي ولا تساوي أي شيء أقسم بالله على فكرة مفيش حاجة في الدنيا نعيم كامل ومفيش حاجة نعيم صحة كاملة ومفيش حاجة في الدنيا ممكن تفضل على حالها مفيش حاجة في الدنيا كاملة يا جماعة خالص كل حاجة في الدنيا ناقصة كل حاجة في الدنيا فعلا معرضة إن هي تزول وإن هي تروح منك فبالله عليك دايما اختار البقية دايما اختار الجنة دايما اختار رضا الله عز وجل خليك عارف ان ربنا سبحانه وتعالى لو رضى عنك في الدنيا والله هيعطيك الدنيا وهيعطيك الآخرة إنما لو ربنا سبحانه وتعالى سخط عليك في هذه الدنيا والله هتخسر الاثنين هتخسر دنياك وهتخسر أخراك بالله عليكم يا جماعة اوعوا كل واحد فينا اوعي واوعى انت كمان حد فينا يضحي بدينه عشان خاطر دنياه تالت حاجة لازم نستفيدها من سورة ربيعة بن كعب طموح ربيعة بن كعب النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل ربيعة قال له سلني انت عايز ايه بالظبط ممكن اديهولك ربيعة بن كعب كان ممكن يطلب حاجات كتير قوي كان ممكن يطلب ان هو يدخل الجنة كان ممكن يطلب ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر له كان ممكن يطلب ان ربنا سبحانه وتعالى يخليه في الفردوس الاعلى كان ممكن يطلب اي حاجه بس ربيعه طلب طلب عجيب جدا قال اسالك مرافقتك في الجنه انا عايز اكون معاك انا عايز اكون معاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على طول على طول عايز اكون مع النبي صلى الله عليه وسلم قمه الطموح ربيعه كان طموح قوي يا جماعه ساعات واحنا بنتكلم عن الجنه كده تلاقي واحد يقول لك انا نفسي بس ادخل الجنه كده يعني يبقى عندي متر في متر كشك في الجنه حتى دايما بنقول الجنه ما فيهاش اكشاك الجنه كلها قصور لازم تبقى وانت فعلا ماشي للجنه عارف ان انت لا انت رايح على قصر لازم تكون طموح قوي طب واي قصر لا ربيع بيفكر بشكل تاني ده مش عايز اي قصر ده مش عايز حاجه عاديه منزله عاديه لا ده عايز منزله كبيره جدا ده عايز يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم اسالك مرافقتك في الجنه سبحان الله الصحابه كلهم كانوا طموح يا جماعه كان عندهم امل كانوا دايما دايما بيبصوا لفوق ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم هو والصحابه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حديث جميل قوي قال من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من باب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان فقال أبو بكر يا رسول الله وهل يدعى أحد من الأبواب كلها؟ ممكن واحد يدعى من الأبواب كلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم شايفين يا جماعة؟ شايفين طموح عامل ازاي ابو بكر سمع الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم ان الجنه لها ابواب ثمانيه وكل واحد هيعمل حاجه هيدخل من باب من الابواب وهيتنادى عليه وهيتنادى عليك من باب الصلاه لو كنت من باب الصلاه او من الصيام او من الصدقه ابو بكر مفترض يقعد يقول ايه طب انا هدخل من انه باب الباب ده ولا الباب ده ولا الباب ده ده زي اي واحد فينا يعني انما ابو بكر مش كده ابو بكر طموح قوي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيزرع فيهم الطموح ابو بكر اول حاجه فكر فيها طب وانا ليه ادخل من باب واحد وليه ادخل من بابين وليه ادخل من ثلاثه لا انا عايز ادخل من الثمانيه يا رسول الله هو ينفع واحد يدخل من الثمانيه اصل لو ينفع خلاص لو ينفع هشتغل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم وارجو ان تكون منهم ده انت اصلا يا ابو بكر عملك شغال ان انت تكون شغال على الثمانيه فابو بكر الصديق فرح جدا طبعا خلاص هو هيدخل الجنه من ابواب الجنه الثمانيه او ممكن يدخل من اي باب اللي هو عايزه سبحان الله يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيزرع الطموح في قلوب الصحابه وبيزرع الطموح في قلوبنا احنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سالتم الله الجنه فاسالوه الفردوس الاعلى لو عايز تدخل الجنه ونفسك تدخل الجنه وهتطلب من ربنا اوعى تطلب منزله قليله لا اطلب اعلى حاجه اطلب الفردوس الاعلى اطلب اعلى حاجه اطلب ان انت تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم قول زي ربيعه ما قال اسالك مرافقتك في الجنه كان النبي صلى الله عليه وسلم بيزرع في قلوب الصحابة الطموح والأمل فكان كل الصحابة عينيهم فوق دايما بيبصوا على الدرجات العلى والنعيم المقيم دايما باصين على الفردوس الأعلى واحنا كمان يا جماعة لازم نتعلم الموضوع ده لازم نتعلم الموضوع ده لأن بجد سبحان الله على فكرة معاملة ربنا سبحانه وتعالى لينا تخلينا كده الله عز وجل بيعاملنا بشكل احنا ذات نفسنا سبحان الله اثار رحمته وكرمه علينا تطمعك في الاجر تخلي دايما عينيك على الدرجات العلى تخلي دايما عينيك على النعيم المقيم تخلي دايما عينيك على سعه رحمه ربنا سبحانه وتعالى وتخلي عندك ثقه قوي باجر ربنا سبحانه وتعالى الله عز وجل يقول للملائكه في كتابه الحسنات والسيئات اذا اراد عبدي ان يعمل حسنه فاكتبوها له حسنه وان عملها فاكتبوها له عشر امثالها الى 700 ضعف شايفين يا جماعه شايفين لو يعني عايز يعملها بس تتكتب له طب لو عملها 10 امثال الى 700 ضعف والله يضاعف لمن يشاء طب ولو اراد عبدي ان يعمل سيئه فلا تكتبوها ما تكتبوهاش لا هو لسه ما عملهاش طب ما هي السيئة الحسنة كانت كده برضه لا الحسنة حاجة تانية ربنا كريم وإن أراد أن يعمل سيئة فلا تكتبوها حتى يعملها فإن عملها فاكتبوها له سيئة مش عشرة طب وان تاب منها فاكتبوها له حسنه على طول اول ما يتوب اول ما يتوب منها تتكتب له حسنه طب لو تركها قبل ما يعملها يقول الله عز وجل فان تركها فاكتبوها له حسنه فانما تركها من جراي تركها عشان يرضي ربنا سبحانه وتعالى شايفين يا جماعه شايفين اقول لك حديث تاني يطمعك قوي في اجر ربنا سبحانه وتعالى وفي ان تبقى عينيك على سعه رحمه الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل قال أذنب عبد ذنبا فقال رب اغفر لي ذنبي فيقول الله عز وجل علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويغفر الذنب قد غفرت لعبدي ثم عاد العبد فأذنب فقال رب اغفر لي ذنبي فيقول الله عز وجل علم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي ثم عاد العبد فأذنب ثالث ثالث فقال رب اغفر لي ذنبي فيقول الله عز وجل علم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء فقد غفرت له بس مش معنى كده ان احنا نعمل اللي احنا عايزينه وربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا لا الله عز وجل يغفر للعبد طالما انه يتوب طالما انه اول ما بيغلط على طول بيتوب وبيرجع لربنا سبحانه وتعالى عشان خاطر كده بقول لك بجد معامله ربنا لينا في التوبه معامله ربنا لينا سبحانه وتعالى في كتابه الحسنات والسيئات وحتى والله في الاجور سبحان الله احنا قلنا قبل كده كلمتان كلمتان كلمه صغيره جدا سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم كلمه يعني بسيطه جدا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أتقل كلمة ممكن تتحط في الكفة كفة الميزان يوم القيامة تسع السماوات والأرض أتقل حاجة ممكن تتحط فيها إيه؟ كلمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله أتقل حاجة شوف سبحان الله بص الأعمال أعمال بسيطة إزاي عايز تاخد أثر في الجنة؟ آه صلي كل يوم 12 ركعة كل يوم 12 ركعة غير الفريضة من صلى 12 ركعة تطوعا غير فريضة بني له بيت في الجنة شوف هي هي كده إن ربنا سبحانه وتعالى وضع الحسنات الكتير قوي والأجور الكتير جدا على أعمال بسيطة جدا وربنا سبحانه وتعالى رحمته واسعة جدا فأنت تطمع قوي في رحمة ربنا وتطمع قوي في أجر ربنا سبحانه وتعالى ويبقى عندك ثقة في موعود الله عز وجل بالله عليكم اطمعوا قوي خلي عينيكوا قوي على الدرجات العلى خلي عينيكوا قوي على الفردوس الاعلى اعمل زي ربيعه وخلي عينيك على الجنه وخلي عينيك على مكان النبي صلى الله عليه وسلم ان انت تكون رفيقه عايزين نتعلم بالله عليكم يا جماعه عايزين نتعلم من سوره ربيعه عايزين نتعلم بجد ان احنا اي فرصه قدامنا ان احنا نقتنصها وان احنا نخطط لها كويس عشان خاطر نقدر نستفيد منها عايزين ان احنا نقدم الاخره دايما على الدنيا عشان خاطر بجد هي الأخ... الاخره هي الابقى الاخره هي بجد اللي احنا هنستفيد منها هي الاخره بجد اللي احنا هنتنعم فيها هي الاخره هي الحياه الطبيعيه هي الحياه الحقيقيه هي اللي احنا هنخلد فيها فعشان خاطر كده لازم تبقى قاعدين عليها على طول عايزين نتعلم من سوره ربيعه انه كان طموح قوي وكانت عينيه على اعلى حاجه قوي مش عينيه على الفردوس الاعلى بس لا ده عينيه على مرافقه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه بالله عليكم يا جماعه عايزين نتعلم منه ان احنا نكون عندنا كل الطموح ده وكل الامل ده وعينينا تبقى فوق قوي جنب ربيعه كده بالظبط لا مش جنب ربيعه احنا عايزين دايما تكون عينينا ان احنا نكون جنب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه خلي عندك طموح دايما ما ترضاش في دينك بالدنيه دايما ارضى باعلى حاجه عشان صورتك تبقى حلوه زي صوره ربيعه بالظبط صورة من هدي الأولين ناخد منهم أمل ووصانا بدنيا ودين يا رحمة للعالمين فرد عليا ودين أسعى لك بالعمل انت الكريم يا رب يا غافر الذنوب اشرح صدورنا يا رب املا بالخير القلوب اشملنا برحمتك يا رحمن والعاصي باذنك يتوب